بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اكتر واحد في العهد القديم اعتبر انه شاف ربنا ابونا ابراهيم طبعا كل الكبار شافوه شافوا ربنا يسوع له المجد لانه موسى النبي شافه لدرجة انه في اخر حياته يتقال لم يكن مثل موسى كان يكلم الله كمن يكلم الصديق صديقه وكان يطلع الجبل بالاربعين يوم يدخل جوه عمود السحاب انما ايه مستوى النظر محدش يعرف في في اسرار في الموضوع ده يعني رؤية الله درجات زي ما الشعب كان شايفه مجرد عمود سحاب موسى شاف درجات اعلى من كده ازاي ان حتى بعض من الشعب شافوا مجد ربنا زي اللي شافوا يوحنا في الرؤيا وحسقيال في الرؤيا داود النبي برضو في مزامير بتدل انه كان يعني بيشوف ربنا في الطبيعة بيشوفه في التجارب بس يجوز مش برضو بشكل حرفي فكلمة رؤية ربنا مش دايما حرفية قوي يعني رؤية حلم فيجن يعني لا لكن احساس بوجود ربنا واحساس بتلامس مع ربنا لكن اللي ربنا يسوع نفسه قال انه شافني كان ابونا ابراهيم ابونا ابراهيم لانه اتقال عليه خليل الله صديق ربنا اول واحد خد اللقب ده ده اللي هنمشي معاه شوية لان في اكتر من قصة تقول انه كان بيشوف ربنا بشكل صريح وورا منه اسحاق وورا منه يعقوب كل دول شافوا المسيح في رؤى او في مواقف واضحة صريحة في الكتاب المقدس ربنا يسوع هو اللي كشف السر ده سر العلاقة اللي بينه وبين أبونا إبراهيم سر الرؤية العينية اللي حصلت لأبونا إبراهيم في وقته في يوحنا 8 ده إصحاح مشهور كان فيه تحدي من اليهود للمسيح وعنف في كلام اليهود مع ربنا يسوع فأجاب اليهود وقالوا له ألسنا نقول حسنا إنك سامري وبك شيطان طبعا دي شتايم دي دي شتايم لربنا يسوع سامري هم كانوا يشتموا السامرين السامرين بالنسبة لهم دول يعني تقولوا ملحدين تقولوا retarded يعني في لغتهم كانت شتيمة لما يقولوا على حد سامري من كتر كراهية اليهود في السامرين وعشان كده هو اداهم مثل السامري الصالح عشان يطلع السامري أحسن من اليهود فطلع السامري أحسن من الكاهن وأحسن من اللاوي في المثل وبك شيطان طبعا دي شتيمة برضه أن ربنا يسوع لما كان يخرج الشياطين يقولوا له أصلك فيك شيطان أجاب يسوع أنا ليس بي شيطان ربنا يسوع بقى مش يصعب عليه وهنتقم لكرامته مثلا ولا يقول لهم ده انتوا اللي شياطين لا ربنا يسوع له المجد باتضاع وأدب وحكمة و... أنا ما فيهاش شيطان ولا حاجة أنا ليس بي شيطان لكني أكرم أبي بس هو كان قبلها بيقول لهم أنا والأب واحد أبويا هو اللي بعتني وانتم مش عارفين ابويا لان انتم مش بتحبوني ولا بتحبوه فقالوا له انت بقى زودتها انت فيك شيطان قال لهم انا ابدا ما فيها شيطان لكن انا اكرم ابي وانتم تهينونني انا لست اطلب مجدي يوجد من يطلب ويدين يعني انا مش بدور على كرامتي انا بدور ان انتوا تحبوا الاب السماوي وبالتالي هتحبوني انما لكم حساب لكم يوم في الاخر يوجد من يطلب ويدين الحق الحق أقول لكم إن كان أحد يحفظ كلامي لن يرى الموت إلى الأبد ده وعد جميل قوي دايما لما تلاقوا الحق الحق تقفوا عند الحقيقة كلمة الحق هنا يعني تروث يعني الحقيقة فتقف عندها لأن ده إعلان مهم الإعلان هنا مهم ليه اللي يحفظ كلامي مش ممكن يهلك عشان كده بقول لكم احفظوا لأن الحفظ معناه آيات ربنا تشغلك ما تموتش أبدا ما تموتش الموت الأبدي لن يرى الموت إلى الأبد حتى لو مت اسمك نمت ما اسمكش مت عشان هتصحى تاني فقال له اليهود الآن علمنا أن بك شيطانا قد مات إبراهيم إبراهيم ده أحسن واحد عند اليهود هما بيفتخروا بيه بيقولوا احنا أولاد إبراهيم طبعا عندهم موسى وداود دول ثلاث أسماء أكبر ثلاث أسماء في تاريخ اليهود إنما موسى يمثل الشريعة وداود يمثل الملك أما أبونا إبراهيم فهو أساس الاختيار فعشان كده المرجع الأولاني إبراهيم هو الكبير جه بعد منه 300 400 سنة موسى النبي بعدها بقى 500 سنة داود دول الناس اللي يعني ينتموا لهم اليهود قد مات إبراهيم والأنبياء وأنت تقول إن كان أحد يحفظ كلامي لن يذوق الموت إلى الأبد لعلك أعظم من نبينا إبراهيم الذي مات والأنبياء ماتوا من تجعل نفسك أجاب يسوع إن كنت أمجد نفسي ليس مجدي شيئا قال لهم يعني أنا مش بمدح في نفسي أنا بقول الحقيقة أبي هو الذي يمجدني والذي تقولون أنتم أنه إلهكم إذن هو بيقول أنا ابن الله لأنه بيقول لهم أبويا اللي أنتم بتقولوا عليه ربنا هو اللي بيمجدني لأنه هو قال له هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت ولستم تعرفونه أما أنا فأعرفه وإن قلت أني لست أعرفه أكون مثلكم لو أنا قلت أنا ما أعرفش الآب يبقى أنا بقيت زيكم لكني أنا مش زيكم لكني أعرفه وأحفظ قلب قوله أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح يبقى ربنا يسوع هو اللي قال رب أبوكم إبراهيم اتمنى يشوف اليوم بتاعي وريته فرجته على يوم من الأيام اللي انتوا فيها يرى يومي يعني إيه يومي هنا إشارة إلى تجسده المسيح له المجد موجود منذ الأزل لكن ما كانش متجسد اللوغوس كلمة الله موجود منذ الأزل في البدء كان الكلمة لكن تجسد من العذراء من ألفين سنة فجاء يومه يومه يعني ايه جه يوم المسيح انه يتجسد نزل على الارض وشفناه والناس عشرته ولمسته وكل حاجة هذا هو اليوم الذي صنعه الرب طب اليوم ده القدام ما حضروهوش قال لا في ناس حضروه كده على السريع يعني أبوكم إبراهيم مثلا اتمنى يشوف يومي فرأى وفرح كان عاوز كده فأنا قلت خلاص ما نحرمش أبونا إبراهيم فوريته يوم زي اللي انتوا شايفينه دلوقتي يبقى هو كان بيتكلم أنه ظهر لأبونا إبراهيم بشأن نفس الشكل اللي هم شايفينه عليه وعشان كده احنا نقول طوبى لعيون أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون بعضهم شاف لأنه اشتهى وبعضهم يمكن ما شافش العز اللي احنا شايفينه في العهد الجديد فرأى وفرح فقال له اليهود ليس لك خمسون سنة بعد أفرأيت إبراهيم هم طبعا بيحسبوها بالأرقام أبونا إبراهيم بقاله بتاع 1800 سنة قبل الميلاد المسيح عمره ما جابش 50 سنة طبعا قال له ما جابتش 50 سنة وبتقول شفت أبونا إبراهيم قال لهم ده هو اللي شافني مش أنا اللي شفته الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن قبل ما يكون إبراهيم أنا كائن إبراهيم كان موجود من زمان بس أنا موجود من زمان قوي أنا منذ الأزل أنا منذ البدء أنا كائن في العبرية يعني أنا يهوى عشان كده بعدها كانوا هيرجموه على طول أنا يهوى ده الاسم اللي كان ربنا بيرد بيه على موسى قال له اسمك إيه قال له قول لهم أنا يهوى يهوى يعني الكائن يهوى يعني الكائن منذ الأزل وإلى الأبد عشان كده احنا لما نخاطب المسيح في القداس نقول له أيها الكائن الذي كان والذي يكون والآتي إلى الأبد يعني مال الزمن كله قبل الزمن وبعد الزمن تعالوا نشوف امتى أبونا إبراهيم ممكن يكون شاف المسيح نرجع لتكوين 11 ونحكي جزء من رحلة أبونا إبراهيم مع ربنا وكانت ساراي عاقرا وليس لها ولد تكوين 11 30 ساراي ده اسمها قبل ما تبقى سارة هما الاثنين كان ليهم اسماء تانية ابرام بقى ابراهيم وساراي بقت سارة واخذ تارح ابرام ابنه هنا بقى تارح ده ابو ابراهيم فاحنا بنحكي الحكاية من الاول خالص لما كان عم تارح عنده واحد اسمه ابرام وابرام اتجوز ساراي وساراي ما بتجيبش عيال ولوطا ابن هاران ابن ابنه يبقى تارح ده جد لوط وابو ابراهيم يبقى ابونا ابراهيم ايه عم لوط ماشي وساراي كنته امرأة ابرام ابنه فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان فأتوا إلى حران وأقاموا هناك وكانت أيام تارح 205 سنين ومات تارح في حران وقال الرب لإبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بارك وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض فذهب إبرام كما قال له الرب وذهب معه لوط وكان إبرام ابن خمسة وسبعين سنة لما خرج من حران فأخذ إبرام ساراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهم التي اقتنيا والنفوس التي امتلك في حران وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان فأتوا إلى أرض كنعان واجتاز إبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض وظهر الرب لإبرام أول مرة تذكر في التاريخ ظهر الرب لإبرام ظهر يبقى ظهور يبقى شاف يعني قال يجوز الواحد يقول إيه سمع لكن ما شافش كان في بعض الأنبياء كده تبقى الرسالة واضحة قوي وبرضه ما نعرفش جايه لهم إزاي لكن قال الرب لإبرام المرة دي ظهر لا يبقى مش مجرد قال كمان ده ظهر وقال ظهر الرب لإبرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب ثم ارتحل إبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب القصة ماشية ازاي خلي بالكم في الأول أبونا إبراهيم خرج مع أبوه وابن أخوه ومراته بس ربنا ما كانش ظهر له ولا كلمه لكن الخروج الأولاني بره أهله طلع من أور الكلدانين إلى بلد اسمها حران في نص المسافة من العراق لفلسطين لغاية كده ربنا ما كانش ظهر له لأنه في معنى مهم عاوز أقوله أن الواحد لما يبقى ماشي في ظل الناس ورا الناس ما بياخدش القرار لوحده ما بيسيبش الدنيا عشان ربنا بإرادته تفضل العلاقة مع ربنا مغبشة كده مش واضحة ليه في واحد اتربى في بيت كويس بيقولوا له يلا نصلي يصلي نطلع عشور نطلع عشور بلاش نعادي حد بلاش نعادي حد بس هو ايه معاكم معاكم عليكم عليكم لغاية ما يجي وقت يدخل في امتحان لوحده فالخروج الأولاني أبو إبراهيم ماشي في رجلين أبوه لغاية ما أبوه مات في حران واتدفن في حران هنا ربنا بقى الكلام بقى مع أبونا إبراهيم نفسه سيب حران كمان وتعالى لي كنعان أو تعالى للأرض اللي هوري لك فهنا بقى في قرار جديد بمعنى ان الواحد فينا ممكن يكون بيطلع بره الدنيا وبيقرب من ربنا عشان اللي حواليه بيعملوا كده انما دي مش كفاية تخليك تشوف ربنا عاوز تشوف ربنا عن قرب لازم توصل الى قرار شخصي واضح بترك الدنيا وقرب من ربنا مش بقى لان اللي حواليك بيعملوا كده لا ده لازم يبقى قرارك انت بما فيه من خسارة وتحديات لأن ما كانش في منطق في اللي بيعمله كنعان كانت صحراء وهم في بلاد عمرانة خير وخضرة فمفيش أبدا معنى أنه يسيب البلاد الخير ويجري لبلاد الصحراء يبقى في الأول خرجوا معا الخروج كان خرجوا معا في الأول ودي حتة بقول لكم خطوة بس للأسف في ناس بتكتفي بيها ففي واحد يقول من ساعة ما بعدت عن أصحابي اللي كانوا في الكنيسة وأنا بعدت عن ربنا معناه أنه كان في مرحلة خرجوا معا كانوا بيصلوا كانوا بيخدموا كان الجو كويس فكان معاهم لما بعدوا هو بعد هو رجع تاني أوركلدانيين في الناس اتربت في بيت كويس فطول ما كان في البيت ده كان مع ربنا لما ارتبط بقى بيت جديد أو سافر تلاقيه بعد خالص عن ربنا ليه طب وعلاقتك مع ربنا القديمة علاقة يعني القطيع يعني اهو ماشي مع اللي ماشيين لكن ما كانش اختار ربنا لنفسه ما كانش خد قرار لنفسه تبان لما قال له اخرج من اهلك من ارضك من عشيرتك للارض اللي هوري لك يبقى عشان تشوف ربنا في حركة خروج لازم تحصل بعد عن الناس شوية تخلي عن الناس اللي بيطبطبوا عليك طول ما احنا معشمين ان الناس هم اللي يدفونا حب هم اللي يدونا امان مش هتعرف تشبع بربنا لكن لما تكفر بالناس وتقول أنا الناس مش هيكفوني لا أقرب الناس ولا أبعد الناس وتبقى عاوز تخرج كده تبحث عن الصديق المجهول اللي يديك حب ويديك أمان هنا ممكن تبتدي تشوف ربنا أغلب الناس ضيعت عمرها بحثا عن الحب والأمان عند الناس وعشان كده ما كانوش يحبوا يخرجوا كانوا عاوزين يفضلوا دايما في ديل الناس ومن ناس لناس يعني يبدلوا الأهل بأهله وخلاص لكن ده ما بينفعش مع ربنا اللي عاوز يشوف ربنا لازم يخرج يخرج بمعنى ما يكتفيش بحب الناس يخرج يعني يطلع خلوة يخرج يعني يخرج بره المعايير والمقاييس المعتادة يسيب الدنيا ورا ظهره شوية يضحي ببعض المعارف اللي ترجعه ورا أو الشخصيات اللي ممكن تشده لورا السؤال هل هناك ظروف شجعتك على الخروج في ناس اه طبعا ليهم فضل ان احنا قربنا من ربنا تربيتنا واهالينا وكنيستنا واصحابنا لكن النهارده الخروج يحتاج الى قرار فاهمين انا عاوز اقول ايه الخروج يحتاج لقرار شخصي الخطوه اللي جايه مش هياخدوها لك الناس لازم انت اللي تاخدها انت كويس او مشيت مع ربنا معقول بس مش دخ... مش كفايه عشان تبقى تبع ابونا ابراهيم في قرار عاوز يتاخد في خطوه قدام لازم تمشيها في تضحيه اكبر مطلوبه في وصيه لازم تعرفها وتسمعها في صوت بيقول لك حاجه انت مش راضي تسمعه في رساله شخصيه لازم تتعامل معاها في قرار مطلوب مش الناس هتاخده انت اللي لازم تاخده القرار ده ممكن انك تسامح والناس كلها تقول لك انت مغفل القرار ده ممكن انك تسيب كتير والناس كلها تقول لك مجنون القرار ده انك انت تخدم اكتر او تدي بقية عمرك لربنا والناس كلها تقول ايه اللي بيعمله وليكن بس هو ده الدخول للعمق هو ده اللي عاوز يشوف ربنا فذهب إبرام كما قال له الرب وذهب معه لوط وكان إبرام ابن 75 سنة هو خرج في ناس بقى ماشية في ديله خلي بالكم هو كان ماشي في ديل أبوه أبوه مات فربنا قال له ها تكمل المسيرة ولا ما تكملش تخرج قال له لا أخرج يا رب أخرج وأسيب حران وأسيب كلدانين وأسيب كل حاجة فخرج نجح في الامتحان الأولاني وسمعنا أنه لما نجح آه هيبان أن ربنا هيجيله لكن قبل ما ندخل على دي نفتكر أن لوط طلع معاه لوط بقى هو اللي ماشي في رجلين ابونا ابراهيم بس برضه ما خدش قرار عشان لما هياخد قرار هياخده غلط يعني ابونا ابراهيم خد قرار صح انه اتفطم عن اهله وكمل في الصحراء طول ما ربنا عاوزه وهنا ابتدت بقى البركات كلها تنهال عليه لوط ماشي في رجليه بياخد من بركات عمه لكن لسه ما فيش حاجة شخصية قوي بينه وبين ربنا وظهر الرب لإبرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له هنا بقى حكاية الظهور ده أول مرة يتقال حكاية ظهر الرب لإبرام ما نعرفش برضو شافه إزاي إنما أول ما شافه بنى له مذبح ودي حاجة مهمة هتلاحظوها في حياة أبونا إبراهام إبراهام وإسحاق بالذات وكأنها رسالة لينا في كل مرة إن ربنا أوضح ما يمكن عند المذبح والمذبح كان في وقتهم يجيبوا صخر كده يحطوا عليه نقطة زيت ويقف يصلي يقدم ذبيحة لكن ما زال المذبح مكان عهد بين الله والإنسان يقول اجمعوا لي أتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحة فلما بنقف قدام المذبح معناها احنا بتوع العهد الجديد احنا بتوع العهد لأنه المذبح مكان الاتفاق بين ربنا والإنسان لو أنت بتاع ربنا المذبح هو مكان العهد قداس الحد هو مكان العهد بتاعك وقفتك قصاد ربنا هي علامة أنك تبع ربنا إنما لو أنت ما بتحضرش تبقى أنت مش في العهد تبقى أنت مش عارف قيمة المذبح مش عارف قيمة ربنا ما كانش إبراهام عارف يعمل حاجة غير أنه يعمل مذبح كأنه ده تعبير فرحه برؤية ربنا يبقى اللي عاوز يشوف ربنا أو اللي بيشوف ربنا في الأحداث في الطبيعة في الناس في الظروف كل ده هنحكي فيه بيجي صب ده كله عند المذبح أوضح مكان تحس فيه إنك مقابل ربنا هو المذبح يعني يمكن تشوف ربنا في الطبيعة وانت بتلف وتتأمل والبحر والجمال والخضرة كل ده حلو وتحس فعلا السماوات تحدث بمجد الله ممكن تشوف ربنا في الناس الطيبين البسطة الأطفال ممكن تشوفه في المرضى والمساجين وال... ممكن تشوفه في التجارب والأزمات كل ده ممكن يكشف عن عينيك شوية تشوف ربنا لكن أوضح ما يمكن هو المذبح عشان كده تلاحظوا أنه تسمى المكان ده بيت إيل إيل يعني الله بيت إيل يعني بيت الله لما شاف ربنا سمى المكان بيت إيل يا ترى الواحد فينا عمل حاجة مختلفة عشان يشوف ربنا ايه اللي عملته زيادة عشان تشوف ربنا لو قالوا لك ربنا هيطلع في المجاعات ده او هتقدر تقابله بتروح طب ما احنا بنقول لاولادنا تعالوا نقابل ربنا في القداس انت رايح بالموت ده تعالوا نطلع خلوة عشان نقعد مع ربنا عندك الاستعداد ده تعال نقرا الانجيل عشان نسمع ربنا او نشوف ربنا لو بنعمل الممارسات الروحية دي بالشكل ده ممكن فعلا نشوف ونلمس كتير قوي ربنا إذا ما ظهرش بسرعة إنما خد وقت وكل ما كان أبونا إبراهيم يكبر ويستقل كل ما كان ربنا يظهر له في الأول ذهب وذهب معه لوط وخرجوا وأتوا إلى أرض كنعان واجتزى إلى مكان شكيم وظهر الرب لإبراهام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له عشان كده يقول ارفعوا عيونكم نحو المذبح لتنظروا جسد ودم عمان وإيل موضوعين عليه بعد كده يقول ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق وبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب هنا في نقطتين مهمين قوي اللي عاوز يحافظ على عينيه مكشوفة في تعبير كده في الكتاب يقول وحي للرجل المفتوح العينين درجة علاقتنا بربنا مختلفة من واحد للتاني في ناس هنا سبقانة قريبة لربنا كأن عينيها مكشوفة وفي ناس سبقانة قوي يمكن مش موجودين معانا لكن لسه عايشين وفي ناس عينيها مقفولة وفي ناس عينيها مقفولة خالص ففي درجات من معرفة الله من رؤية الله تعتمد قد ايه انت بتطلع ورا ربنا قد ايه بتستقل عن الناس قد ايه بتسيب ورا ظهرك دنيا قد ايه مشغول بالمسبح وعلاقتك بالصلاة وربنا وفي نقطتين هنا مهمين قوي حكاية الخيمة الخيمة معناها ببساطة فلسفة الخيمة الخيمة دي فلسفة لأن بولس الرسول قال فيها تأملات في كورنثوس وفي عبرانيين الخيمة دي فلسفة ليه أبونا إبراهيم كان غني جدا وكان ممكن يبني في الوقت ده كان في عمار يعني كان في بلاد عمرانة فكان ممكن يعمر الخيمة معناها واحد مسافر في حالة سفر مش في حالة استقرار وده معنى بيتوه مننا تلاقي واحد مثلا قاعد طول حياته بينشغل يعمر في بيته انت نسيت ما هو بيتك ده انت هتسيبه احنا مش قاعدين للدنيا دي كويس اعمل بيت حلو اه بس ما ياخدش كل عقلك ما ياخدش كل قلبك ما ياخدش فلوس ربنا وحق ربنا ووقت ربنا لا هنا انت نسيت انك في خيمة كده كده القصة خيمة واللي راكب خيمة ده ولا اللي قاعد في خيمة لازم هيلفها ويمشي ويروح على مكان تاني عشان كده بولس الرسول يقول إبراهيم وإسحاق ويعقوب الساكنين في خيام يقول كده في عبرانين 11 لأنهم كانوا ينتظرون المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها هو الله ويقول في كورنثوس إن نقض بيت خيمتنا الأرضي لنا في السماوات بناء بيت من الله غير مصنوع بيد أبدي فسكن أبونا إبراهيم في خيمة وتنقلاته الكتيرة في البرية إشارة إن فكرة إن إحنا عايشين في غربة فكرة واضحة قوي وثابتة جدا جواه على قد ما الفكرة دي تبقى واضحة على قد ما العين تبقى مكشوفة تاني على قد ما فكرة الغربة والسفر للسماء شغلة الواحد واضحة في ذهنه على قد ما ربنا يفتح عينه ويخليه يشوف يشوف ربنا في الأحداث والطبيعة والناس وكل حاجة لكن طول ما الواحد ربط في الدنيا وخلاص الدنيا بقت أول وآخر طموحاته وحط كل أماله فيها تلاقي يعني تتقفل خلاص فده شيء معطلنا ان احنا تقال في الدنيا تقال لما بتيجي ساعة الواحد تلاقيه مش عاوز يسيب الدنيا مش عاوز يسيبها ليه لانه ما فكرش كفاية ان في حياة افضل ما استعدش للحياة الاخرى ما انشغلش بيها ما اشتقلهاش فلما يجي امراض تيجي نهايته يكش ليه هسيب بيتي هسيب دنيتي طب ما هو ما احنا من الاول متفقين على كده ما هي من الاول خيمة وهو ربنا كان قال هتقعد على طول بس الواحد مش راضي يطلع من الفكرة دي ده فرق الايمان بيننا وبين الناس الكبار دول الحاجة التانية لما يقول ودعا باسم الرب ودعا باسم الرب الحاجات اللي تخلي عينينا مفتوحة انك تفضل تنادي على اسم ربنا طول الوقت تدعو باسم الرب كان زمان بيقولوا يا إله القوات أو يا إله إبراهيم أو مع وقت موسى يا إله إسرائيل إنما النهاردة احنا عندنا اسم ربنا أوضح يا ربنا يسوع المسيح له اسم واضح وله اسم قريب لينا لأن يسوع يعني مخلص فاسم أصبح خاص بينا احنا بنتكلم معاه بدالة لأنه أصبح بتاعنا احنا يا رب يسوع المسيح لما الواحد بينادي على اسم ربنا كتير تتفتح عينيه تتكشف له أسرار إيمانه يثبت قلبه يهدى كل اللي قلناه قبل كده يتعمل فيه سهل يحب المسبح أكتر يحس بالغربة أكتر الدنيا ترخص في عينيه أكتر يشوف إيد ربنا اللي بتشتغل حواليه يقابل ربنا بأشكال مختلفة بسهولة يتعرف على ربنا في الشخص اللي بيقابله يشوف ربنا في التجارب كل ده ليه لأن في اسم ربنا شغله أول ما اسم ربنا يقل تلاقي بقى الدنيا غبشت تاني وظلمت ومبقاش الواحد شايف ومبقاش عارف هو رايح فين ويرجع التوهان القديم في ناس عايشة في توهان مش عارفة رايحة فين كتير قوي ناس كده اهي بتقضي الأيام وخلاص بتخلص يوم في يوم بس ربنا قريب جدا وحاضر في بيتك وحاضر في شغلك وعاوز يكلمك وعاوزك تلمسه وعاوزك تشوفه وعاوزك تفرح بيه ومش مستكتر انه يظهر لك يعني ويتكلم معاك بس انت مش بتعمل اللي عليك او انت مش بتحاول تنادي عليه طول الوقت او انت مش بتعالج الضعف البصر اللي عندك بانك تدعو باسم الرب عشان كده صلاة يسوع دي أو الصلوات السهمية أو الصلوات الكتيرة بكل أشكالها اللي فيها كده صراخ كانت دايما مرتبطة بفكرة الأعمى اللي يفتح تلاحظوا أن العميان اللي في العهد الجديد كانوا دايما يزنوا ويصرخوا لغاية ما يفتحوا يعني مثلا بارتيماوس الأعمى يقعد يقول له ارحمني يا ابن داود يا ابن داود ارحمني ويقعد يزن يزن يزن لغاية ما المسيح يقول له عاوز يقول له عاوز افتح يقول له فتح الأعميين اللي في إنجيل متى برضه يا ابن داود ارحمنا فتحه فلما الواحد بيزن على ربنا وينادي على اسم ربنا كتير يفتح يفتح دي بقى ما اعرفش اقولها لكم ملهاش شكل واحد لكن مجرد انك بصيت للدنيا بطريقة جديدة بقت الدنيا ورا ظهرك صغرت في عينيك الفلوس اللي كانت واكل عقلك بقت رخيصة الناس اللي تعبوك بقيت مسامحهم السماء ما بقتش حاجة بعيدة وخيالية بقت فكرة جميلة واضحة الموت ما بقاش مزعج قوي بقيت ماله بس نوصل السماء أهلا وسهلا في أي وقت كل النقلات دي ما هو ده بقى تفتيح العين هي دي رؤية ربنا ان عينيك اتفتحت على حقيقة ما كنتش شايفها بطلان الحياة دي كلها الأرضية دي حقيقة بس أغلب الناس مش شايفاها زوال هذه الحياة مش باينة الناس مش شايفاها مع أن نظريا كلنا عارفين لكن لا كلنا بنجري ورا الدنيا المنظر والفلوس والجمال وال... أوكي يبقى لسه الواحد مش مفتح لما يفتح كل ده يقع ويبقى بقى في حقيقة شغلة جدا هنقف قدام ربنا ونراه عينا العين ونبقى فرحانين بيه طبعا ده فرق كبير قوي ثم ارتحل إبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب عادة لما بتيجي سيرة الجنوب الواحد قلبه بيتقبض لأنه معناه النزول لأسفل إذا مع الحالة الروحية الجميلة احنا ابتدينا هي بقصة أبونا إبراهيم عمال يطلع لفوق طلع الأول من أور الكلدانيين لحران وبعدين أبوه مات اللي كان معطله يعني معطله لأنه مرتبط بيه نفسيا زيادة وماشي في ديله فمش قادر يستقل استقل فخد خطوة جريئة وصل لكنعان ظهر له كنعان لأنه سمع كلامه ووصيته وساب الدنيا عشانه فشافه بعينيه فكنعان وربنا يسوع ظهر له وعده وقال له هباركك وكترك وأعمل لك أو عمل له مذبح ودخل في علاقة وثيقة معاه وبعدين شفنا أنه عمل الخيمة وخلاص بقى خد عهد الخيمة أنه ما يسيبش الخيمة أبدا وابتدى يدعو باسم الرب اسم ربنا بقى في لسانه ده واضح أن أبونا إبراهيم يتقدم قوي هو إنما دخلت في دماغه حاجة كده إيه الإيه أنا أنزل ناحية الجنوب الجنوب بقى اللي مذاكر جغرافيا يعني ما تيجي من كنعان جنوبا هتقابل مين مصر بعد شوية النزول من جنوب كنعان تبقى رايح مصر ومصر ساعتها مش حاجة كويسة أوي لكن هي إشارة يعني أنه ده تدهور ربنا قال له سيب وتعالى للأرض وراه أرض كنعان كان المفروض ما يتحركش من كنعان غير بإشعار آخر غير لما يقول له تعالى مثلا كنعان سيب كنعان روح أمريكا ماشي إنما هنا أبونا إبراهيم جات له فجأة كده يعني شوطة انه يمشي بدماغه يعني طب ما انت خلاص ابتديت تمشي زي الشطرنج هو ربنا بيقول لك تعالى تخرج ما قالش حاجة جديدة خليك قاعد يعني هو المطلوب كده بدل ما قالش يمين شمالي بخليك مطرحك لغاية ما يقول إنما يجوز زهق يجوز قلق يجوز لقى المكان مش بتاع إقامة طب ما احنا بتوع خيام يعني الإقامة محتاجة ايه أي مكان يمشي مفروض كده ارتحل ارتحالا متواليا ساعات يجي تدهور تدريجي يعني مثلا شاب يكون بيخدم ربنا في الجامعة يكون بتاع ربنا وبيحب ربنا ومبسوط مع ربنا ومنطلق ومدي وقت و... يتخرج كويس وبعدين اشتغل الشغل طموح بقى كل عقله الجواز لحس الباقي من عقله وبعدين المشاكل وبعدين تبص له بعد عشر عشرين سنة تحس انه مش هو خالص ايه اللي جراله ارتحل ارتحالا متواليا الى الجنوب في الفترة دي ما تسمعش عن صوت ربنا فين المذبح مفيش فين دعا باسم الرب بطلنا فين الخيمة لا لفينها وركنينها الله علامات الحياة مع الله الخيمة واسم الرب والمسبح الثلاثي المهم قوي ده مش موجود فالرؤية وقعت ما بقاش بيشوف زي الأول ما بقاش الحكاية واضحة زي الأول شوفوا يحصل إيه بقى فصعد إبرام من مصر هو امرأته أنا بين الإصحاحين دول هيرتحل لغاية ما ينزل ناحية مصر فلما قرب على مصر طبعا هو كل ده مش واخد إذن خلي بالكم قال لسارة بصي انت لسه جميلة طبعا دي كلمة مجاملة لأنها كانت مش مش صغيرة وبعدين المصريين عينيهم فارغة فمش مش هينفع تقولي انت مراتي ايه اللخبطة دي دايما التصرف ده كلنا بنقف مستغربينه قوي ابونا ابراهيم اللي شاف ربنا بعينيه مش ماشي خالص يعني ما تجيش منه غلطة زي كده وغلطة مخجلة يعني مش بس كدبة ده فيها كده جبن شوية وبعدين ايه اللي هدفك على مصر اساسا يعني ما خليك في كنعان طيب التدهور ده كله جه تدريجي خلي بالكم بطلنا خيمة بطلنا اسم ربنا بطلنا ال- المذبح فعمالين نرتحل متواليا إلى الجنوب لغاية ما قربنا على مصر طب ارجع بقى مصر دي بقى وثنية طب ده ما تفرقش عن قور الكلدانيين ده انت كأنك رجعت عشر خطوات لورا كأنك ما تعرفش ربنا ما قور الكلدانيين كانت بلاد وثنية فرقت ايه طيب انما يقول لها طب بصي ما تقوليش بقى انت مراتي ويدخلوا ويحصل بقى اللي يحصل زي ما انتوا عارفين انه فرعون كان هياخدها وبعدين ربنا وقف لابونا ابراهيم يعني سنده وانقذه لانه كده كانت هتبوظ خلاص حياته لو ساره راحت منه خلاص يبقى كده راح العهد لان من ساره هيبقى له نسل الوعد كان كده احيانا نبعد عن ربنا بارادتنا من رحمه ربنا علينا انه يجري ورانا ويقفل علينا عشان ما نغلطش يقفل علينا عشان ما تعكش مننا زيادة يحاوطنا عشان حتى الخطأ اللي حطينا نفسنا فيه نطلع منه يسخر الدنيا كلها عشان يصلح اللي احنا عملناه طب يا رب ما احنا المفروض مسؤولين عن اخطائنا لا بس ما لينا يوم مشينا كويس عامل خاطر للمسبح بتاع بتقيل عامل خاطر لوقت الخيم ربنا أصله يعني مخلص جدا وفي جدا فاللي مشي معاه يوم ما ينسهلوش اللي خدمه في وقت لو بعد يرجعه لأنه ربنا وفي يجوز أنت نسيت ربنا عشرين تلاتين سنة بس في أيام كنت بتحبه من قلبك وفي أيام طلبت يا رب لو أنا بعدت عنك ما تبعدش عني والطلبة دي قاعدة عند ربنا لغاية دلوقتي وعشان اليومين اللي كنت صادق فيهم وبتحبه دارت الأيام ولفت وبعد كل الغربة الطويلة دي بيرجعك بالعافية وبيخلي الدنيا كلها تستر وتخدم على رجوعك ده لأنه في بينك وبينه حاجة هنا بقى جميل ربنا انه ما بيعاملناش بالمثل خالص كان ممكن الواحد يقول خلاص انت بعتني انا بيعك لا ربنا ما بيبيعش ولاده فتلاحظوا بقى لما خلصت مأمورية مصر دي كلها وعدى اليومين الصعبين وربنا ظهر لفرعون وقال له اوعى تمد ايدك على ابراهيم ده ده النبي بتاعي طب يا رب تقول كده ده هو حتى ما ينفعش خادم مش نبي فجه فرعون جاب ابراهيم قال له لا خد مراتك وحالك واطلع من بلادنا احنا مش قد ربنا بتاعك فصعد ابراهيم من مصر يبقى بعد ما نزل نزولا متواليا جه الوقت اللي ايه صعد من مصر هو وامرأته وكل ما كان له ولوط معه إلى الجنوب بس هنا في صعود وكان إبرام غنيا جدا في المواشي والفضة والذهب وصار في رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل إلى المكان الذي كانت خيمته فيه خلي بالكم هنرجع التلاتة تاني ها إلى المكان الذي كانت خيمته فيه في البداية بين بيت إيل وعاي إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا ودعا هناك إبراهيم باسم الرب رجع تاني للمستوى الأولاني رجع بيت إيل مكان المذبح رجع للخيمة تاني ما هو مصر ما كانش خيام كان هيبيع الخيمة ويشتري شاليه إنما دلوقتي رجع للخيمة ورجع لاسم الرب ورجع للمذبح ودعا مرة أخرى باسم الرب رجوعه بيت إيل دي علامة حلوة صدقوني لو الواحد قعد مع نفسه هيلاقي ان في مرحلة في حياته ممكن يسميها بيت إيل مرحلة كان بيحب ربنا أكتر من كده مرحلة صدق مرحلة تكريس مرحلة شهوات روحية نفسه يخدم ربنا أكتر مرحلة نقاوة قلب مرحلة كان فيها آه، بساطة كانش فيها الكلكعة مرحلة كانت الفلوس أقل من كده عنده وأقل من كده في نظره فكل واحد في مرحلة كده يمكن وهو طفل يمكن وهو في شبابه يمكن و- في أي مرحلة طب ما هو المرحلة دي بيت إيه ربنا عاوزك ترجع لها سيبك بقى من انك بتعمل ايه دلوقتي ولا بتخدم ايه ولا شكلك ايه كل ده ما يسواش عند ربنا يا فلان أتحبني بتحبني زي وقت بتقيل بتحبني مكان المذبح لما كنا واقفين في الصحراء كده وشايفني بعينيك طب ما احنا عاوزين نرجع الحاجات دي يبقى ربنا افتقد أبونا ابراهيم وبعد ما انحدر نزولا متواليا صعد مرة أخرى وربنا ستر عليه وما خلاهوش يخسر حاجة خلي بالكم رجع له كل حاجة مراته رجعت له ورجعت له المواشي والخير وكأنه راجع كسبان بالرغم ان هو ما كانش صاحب فضل في الموضوع ده لكن ربنا رد له كل حاجة ورجعه بتقيل لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد